قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله مصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ازاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا ازاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة ايه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات عابدون النهاردة هنقدم لهذه الحلقة من خلال شخصية فريدة من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلقب بحكيم هذه الأمة كان من أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لله تبارك وتعالى قصة إسلامه قصة تحتاج إلى وقفة لأنه سيدنا أبو الدرداء تأخر إسلامه وكان سبب تأخر إسلامه انه كان متخذ صنم من الاصنام كان يحبه جدا شاهد كان دايما الصنم ده يعظمه ويزينه وهكذا وحصل ان سيدنا عبد الله بن رواحة كان صديقه الحميم واسلم سيدنا عبد الله ابن رواحة وبعد كده اراد سيدنا عبد الله انه يبعت رسالة لسيدنا أبو الدرداء بس رسالة مش مباشرة عايز يفوقه بس مش قادر يقول له مباشرة فاتخذ الأسلوب ده طرق على أم الدرداء البيت وقال لها أنا لو سمحتي بس أنا عايز حاجة كده من داخل البيت وبالفعل دخل وكسر الصنم اللي كان بيعبده أبو الدرداء أم الدرداء ما قدرتش تعمل حاجة في الوقت ده فرجع أبو الدرداء إلى البيت وجد الصنم مكسور وأم الدرداء بتبكي بكاء شديد إيه اللي حصل إيه اللي جرى قالت له أخوك عبد الله بن رواحة جه وكسر الصنم وديك شايف نتيجة اللي عمله ساعتها أبو الدرداء وقف مع نفسه وتفكر وهنا كانت لحظة الهداية مع أبي الدرداء قال ابن رواحة أراد أن يرسل لي رسالة هو ما عملش العمل ده كده علشان يعني يحاول ان هو يتجبر عليا ولا ان هو يفرض رأيه عليا لا هو حب يخليني اقف الموقف ده الصنم اتكسر ولا بينفع ولا بيضر ولا بيقدر يحامي عن نفسه هو انا قد كده ما كنتش عاقل هو انا ما كنتش بفكر ازاي تفكر ابو الدرداء وقال هو ايه اللي خلاني ما وصلش للنتيجة دي ان انا فعلا على ضلال فلما تفكر لقى ان اكتر حاجة كانت حيلة بينه وبين طريق الهداية الدنيا الانشغال بالدنيا زي ما في كتير قوي موقف سيدنا ابو الدرداء بيبعت لهم دلوقتي رسالة انت لغاية دلوقتي لسه ما عرفتش طريق ربنا ازاي انت لغاية دلوقتي مفرط في الصلاة ازاي انت لغاية دلوقتي لسه مفرطة في حقوق الله عز وجل عليك ازاي حظ القرآن منك ايه حظ الصلاة والصيام والصدقة والأعمال البر منك ايه حجابك الشرعي فين فين عبوديتك لله تبارك وتعالى في كل شيء في حياتك فين المعنى اللي اتخلقنا من أجله يا جماعة المسلمين سيدنا أبو الدرداء وقف مع نفسه الموقف ده وخرج منه بنتيجة ان الدنيا هي اللي لهتني ان السوق هو اللي لهاني ان التجارة هي اللي لهتني عشان كده كنت على هذا الضلال وبدأ سيدنا أبو الدرداء يرتب أولوياته وبدأ يغير من حساباته وبدأنا نشوفه بيتكلم كلام مختلف تماما قال لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة احنا قلنا العمل عبادة والتجارة عبادة بس في وقت من الأوقات بتبقى محتاج تتشحن إيمانيا محتاج تتفرغ علشان القلب يستقيم عشان بعد كده تبقى عارف إزاي تعيش معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال فتركت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفسي بيده ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت دكان على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار والله لو جابوا لي كنوز الدنيا على إني أرجع تاني الفتن اللي أنا كنت عايش فيها والله ما بيع ديني بالدنيا أبدا كان سيدنا أبو الدرداء دايما يدعو بهذه الدعوة يقول اللهم وإحنا محتاجين ندعوها اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب فكانوا يقولون له وما شتات القلب يا أبا الدرداء فكان يقول أن يكون لي في كل واد مال هنا فلوس وهنا فلوس وهنا فلوس عارفين الملياردير اللي قال أنا في وقت من الأوقات كان حسابي وصل في وقت من الأوقات لأكتر من مليار ونص مثلا في الوقت اللي كان يساوي بالحسابات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ممكن يبقى يساوي مثلا 10 مليار 50 مليار يقول والله ما كنت بعرف انام ما كنتش بعرف انام لان الصفقه دي هتقع لحسن يعملوا كذا البورصه ايه اخبارها إيه لحسن يحصل شيء في الموضوع الفلاني والله ما كنت بعرف انام الا بالمسكنات هو بيقول كده أن يكون لي في كل واد مال فلم يكن غنيا عن الدنيا فمن لم يكن غنيا عن الدنيا فلا دنيا له اللي ما يتعففش عن الدنيا يبقى مش عايش يبقى ميت وهو مش داري سيدنا أبو الدرداء لما رجع حساباته بقى بيقول والله أنا لا أحب البقاء في الدنيا إلا لثلاث حاجات أول حاجة ساعة ظمأ الهواجر أبقى صايم وحاسس بالعطش وادخر اليوم ده ليوم العطش تاني حاجة السجود بالليل وانا ساجد كده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم تالت حاجة ان انا اقعد مع ناس يقولوا لي اطيب الكلام احلى الكلام يكلموني عن الرحيم الرحمن انا مش عايز دنيا الا عشان الثلاث حاجات دول الصيام والقيام وسماع الكلام الحلو عن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى سيدنا ابو الدرداء كانت ايه اعظم عبودياته هي عبودية اليوم قالت ام الدرداء طب انا هقول لكم قبل ما اقول لكم العبودية دي اقول لكم حاجة هتقولوا لي انهي عبودية كانت اعظم سيدنا أبو الدرداء كان كل يوم يروى عنه أنه كان يستغفر مئة ألف مرة مئة ألف مرة استغفار وتسبيح وكذا مئة ألف أدي عبادة لما أم الدرداء قالوا لها ما كانت أعظم عبادة لأبي الدرداء ما قالتش كان بيستغفر مئة ألف قالت جل عبادته التفكر التفكر يا جماعة عارفين التفكر ده اللي انا عايزه ايه هو ان انت تنظر الى السماء ونظرك إلى السماء يحببك في ربنا تبقى حاسس كده بمناجاة من القلب للسماء تبقى حاسس كده ان قلبك موصول بالسماء يحكي ابن كثير لما ذكر قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بيذكر قصة عابد من العباد كان ماشي في طريق طريق صحراء المهم الراجل تعب من السير فنام فلما نام أظلمت عليه الدنيا نام لغاية ما الليل دخل عارفين بقى لما تبقى ماشي في صحراء وتبقى انت كده ما فيش حد خالص ولا بقى في انوار ولا اي حاجه تبتدي تشوف بقى شكل السماء بشكل تاني تلاقي بقى النجوم وشكل القمر وحاجه تانية خالص فالراجل فتح عينيه مره واحده لقى شكل السماء البديع ده عارفين عمل ايه قال اشهد ان لك ربا اللهم اغفر لي فغفر الله له هي دي عباده التفكر اللي احنا عايزين نوصل لها عبادة هي أول العبادة أول شيء في العبادة العلماء بيقولوا أول حاجة بتبقى فكرة إيه رأيكم بينا نقوم نصلي ركعتين فكرة إيه رأيكم وانتوا قاعدين بتسمعوني دلوقتي عايزكم تستغفروا 100 مرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل فكرة صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكرة بتيجي في دماغك كده فكرة بالخير وبالشر عشان كده قالوا أصل مادة الخير والشر في التفكر وقالوا التفكر هو أعظم سبب من الأسباب اللي بتورث اليقين في القلب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين اليقين يا جماعة شكوة كل حد مننا أنا والله يا شيخ يعني أنا عايز الطريق انا عايز ابقى انسان مستقيم انا عايز ابقى على طاعه الرحمن سبحانه وتعالى بس في حاجات كتير مكلبشاني انا مش عارف اعمل ايه مع نفسي والله ببقى نفسي اعمل كذا بس في حاجات كتير بتشدني ازمه يقين انت لغايه دلوقتي مش عايزه تلبسي خمار ولا نقاب ليه ازمه يقين انت لغايه دلوقتي مش عايز تصلي الصلاه في الجماعه ليه ازمه يقين انت ليه مش سايبها على ربنا في مساله الرزق وممكن تاكل وتشرب من اشياء فيها شبهات او فيها محرمات ازمه يقين عايز اليقين يبقى في قلبك عليك عليك بالتفكر وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين يا جماعه اليقين يورثك التعظيم لله تبارك وتعالى عارفين الآيات دي آيات سورة الواقعة لما ربنا سبحانه وتعالى أظهر مننه على عبيده فقال الله جل وعلا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ما تفكرتش انت جيت منين أولك نطفة مذرة أولك الحيوانات المنوية دي اللي هي لا يؤبه لها الماء المهين ده بقيت منه إنسان وبعد كده تتكبر بعد كده تغتر يا بني آدم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أفرأيتم ما تمنون وبعدين الحيوان المنوي ده بيتركب منين وبيكون ازاي انت ما فكرتش ليه في المعنى ده أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه هو أنت اللي خلقته أم نحن الخالقون ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده حياتك والذي بيده مماتك هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء ما فكرتش ليه في المعنى ده عارفين الراجل المهلب ده كان راجل وزير كده وبعدين عدى على أحد الصالحين مطرف ابن عبد الله بن الشخير فالراجل وهو بيعدي على الموكب مشي كده بعدين بص لقى الراجل الصالح ده ما قاملوش قال له أما تعرفني إيه يا عم أنت اتخبلت في عقلك ولا إيه أنت مش عارف أنا مين قال بل أعرفك أولك نطفة مذرة أولك نطفة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذر أفرأيتم ما تمنون وبعدين ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأكلك وشربك مين اللي أكلك ومين اللي شربك ومين اللي هيأ ليك الزارع والفلاح يرمي البذرة وبعد كده تطلع الثمرة وتجنى وتباع وتشترى لغاية ما توصل لك مين اللي عمل كده أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما كنا خلينا الزرع ده كله لا تحصدون منه شيئا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ولو حصل كده هتقعدوا تقولوا طب ناكل منين طب نشرب منين إنا لمغرمون بل نحن محرومون ما تفكرتش في كوباية المية اللي لو ما قعدت يوم التاني ما تقدرش تعيش تموت في الحال من العطش ما فكرتش في المية دي اللي اتخلقت منها ما فكرتش وانت بتشرب انها من اعظم النعم وربنا سبحانه وتعالى سائلك عنها ثم لا نسأل ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم هتتسأل على كوباية المية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون عشان كده السلف كان الواحد منهم يشرب الشربة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده يشرب الشربة فيحمد الله عز وجل عليها ما فكرتش ليه في المعاني دي وبعدين ربنا فكرك بالمصير وفكرك بانه جعل آية قدام عينيك علشان خاطر تفكرك دايما بموضوع الجنة والنار قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون تحط الحطب على الحطب والخشب على الخشب وتوقد منه النار النار دي فيها مادة إحراق ومادة إشراق يا ترى هتستفيد منها ولا هتبقى للأسف الشديد هتاخد منها الشر ولا تأخذ منها الخير وتبقى مادة إحراق ومش مادة إشراق ويبقى هو المصير كده جنة ونار ما فكرتش ليه في النار دي إن ربنا جعلها شيء يذكرك بالمصير يوم القيامة ليه ما فكرتش في المعاني دي كلها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا اللي أعمى عن الآيات دي كلها اللي ما بيفكرش في المعاني دي كلها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور شايفين بس كأننا مش شايفين نمر على الآيات و... ونحن عنها غافلون فعشان كده التفكر بداية الخطوة عبادة البداية عبادة الخطوة الأولى فكر صح توصل صح التفكر كانوا يقولون نور يدخل قلبك كما قال سفيان ابن عيينة وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان عارف ركعتين تصلي فيهم بقول والله أحد وقل أعوذ برب الفلق ولا بما يتيسر ركعتان مقتصدتان في تفكر وانا قاعد بفكر كده اه يعني ايه قل هو الله احد هو ربنا في حياتي الاحد ولا في حاجات كتير تانية يعني ايه الله الصمد يعني الذي تصمد اليه حوائج الناس وانا قلبي متعلق بربنا ولا لا قاعد بسأل نفسي وقاعد بتحاور مع القرآن وكل حاجة ربنا بيبعتها لي بفكر هو ربنا بعت لي فيها رسالة بيقول لي فيها ايه عشان كده قال ابن عباس ركعتان مقتصدتان ركعتين تصليهم ثلاث أربع دقائق مقتصدتان في تفكر خير من ليلة بلا قلب خير من انت تقعد من العشاء للفجر قاعد بتصلي واديك واقف وخلاص ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر فكر شغل دماغك عبودية التفكير يا جماعة عبودية التفكير دي تخلي لك حياتك بمذاق تاني انا دلوقتي مش قادر اسبح ومش قادر الصراحة اقوم اصلي ومش قادر امسك مصحف وتعبان وراجع من الشغل وحالي حال فمش قادر اعمل اي عبادة بس عقلك شغال ودماغك شغالة قلنا كده ما لم تستطع ان تصنعه فهم به انوي فكر بقى ها انوي كده نية حسنة ان شاء الله بس الواحد ياخد كده نفسه شوية وان شاء الله الليلة دي هكون مصلي بكذا اه النهارده هعمل الخير الفلاني انا دلوقتي ارفع سماعه التليفون واكلم فلان اكلم امي اكلم آه كذا اعمل عمل خير بحيث انه على الاقل ابقى هميت بيه على الاقل ابقى ناويه فكر انما في الغالب انت بتعمل ايه بتسيب نفسك للشيطان والشيطان مشغلك بقى ها يلا يا عم تعالى نروح نعمل مش عارف ايه يا عم افتح البتاع ده يا عم حول حول يا عم حول الراجل اللي قاعد بيتكلم ده دلوقتي ده يا عم ده في حته كليب على الناحيه الثانيه انت ما خدتش بالك اشتغل بس ده ايه ده ده جديد ده دي مين دي اللي طالعه دي ياه اهو ده بقى بيشغلك انت وانت قاعد كده قاعد بت ايه بدام يروح هو مخليك لقط لقطه وانت قاعد بتدور على حاجه كويسه يروح جايب لك الله يقول لك ارجع ارجع ارجع الكلام ده اي كلام اهو بيقولوا صباح وليل كل نفس الكلام هو هو سيبك من الكلام ده يا عم يا عم متع نفسك عيش حياتك هو ده شفتوا بقى مادة الخير والشر كلها في التفكر طب قولوا لي ازاي بسرعة نعمل العبادة دي هقول لك على ثلاث حاجات ثلاث حاجات لو عملتها يبقى ان شاء الله تتفكر التفكر اللي يخلي حياتك بطعم تاني وتحقق اول خطوة في الطريق ايه الثلاث حاجات اول شيء عايزك تخلو بربك شوية لان الواحد ما يعرفش يفكر والدنيا من حواليه هيصه فلازم يبقى ليك لحظة تتبتل فيها عبودية من العبوديات اسمها عبودية التبتل يعني إيه التبتل يعني الانقطاع لله تبارك وتعالى أول ما فتح الله عز وجل على نبيه في أمر النبوة كان النبي بيعمل إيه كان يجلس في الليالي ذوات العدد يتحنث في غار حراء كان بيعمل إيه يتفكر يتفكر النظر للسماء عايزكم عبودية النهاردة الواجب العملي عايزكم تدمنوا النظر للسماء بلاش شغل الحبيبة لا خلينا حبيبه لله الحبيبه بقى لما كان يقعدوا يبصوا كده بقى للسماء والنجم ده بعت لها يقول لها الكلام ده يا عم خليها من قلبك لربك فتبص للسماء وتحس ان في نوع من الارتباط بين قلبك وبين السماء عبوديه النظر الى السماء فده اول حاجه عايز ايه بقى اول شيء يبقى في خلوه تاني شيء تعود نفسك انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم عايزك تعود نفسك على ده اقرص على نفسك بحكايه النظر والتفكر دي وان انت دايما تقعد تقول طب اعمل كده ليه و- وتكلم نفسك وتحاور نفسك ثالث حاجه واخر حاجه اعمل اعمال تساعدك على التفكر الامام الشافعي كان يمسك في ايديه عصايه يقولوا له ليه بتمسك في ايدك عصايه يقول تذكرني اني مسافر اه ذكر نفسك بحاجات اكتب حاجات على الموبايل بتاعك بحيث انت اول ما بتفتح كده تذكرك تخلي النغمات حاجات تفكرك تخلي حياتك حاجات تفكرك هو ده اعمل اشياء تساعدك على تحقيق عبودية التفكر عبادة تقلب حياتك تقلب موازين حياتك تخليك واخد الخطوة الصح لربنا سبحانه وتعالى تبقى على الأقل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في رفقة سيدنا أبو الدرداء اللي كان جل عبادته التفكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما تنسوش آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك